أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك أبدا شيئا آمين آمين آمين ثم إنه بدا لي سؤال انت بتحوش ليه ان انا في ايام زاد فيها طغيان المال فالحرص على المال الفلوس الجنيهات والدولارات واليورو الحرص على ال... على ذات المال ليس الحرص على الغنى او الحرص على الترف او الحرص على المتعة انما الحرص على البنك نوت لماذا تقدر تقول لي انت بتحوش ليه اكيد مش واثق في ربنا صح هذه القضية وان كانت شكلية لا مجال لها في دنيا عباد الرحمن الا انها متعلقة بقضية الفرق بيننا وبينهم بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم على الإيمان الكامل تجد الصحابي من هؤلاء يختم القرآن في ركعة والصحابي يتلقى طعنات الرماح بصدره والصحابي يوم الليل كله كل ركعة بألف آية والصحابي يصوم عشرين سنة متواصل والصحابي اللي بيحج ماشي المسائل دي بقت فضلا عن انها لا نعملها صرنا لا نتصورها يعني لما تسمع عن الامام الشافعي كان بيختم القرآن في اليوم مرتين مرة بالنهار ومرة بالليل المشكلة مش انك انت ما بتعملش كده المشكلة انك انت مش مصدق طب 30 جزء والجزء بياخد نص ساعة فلو فرضنا ان الراجل ده لا بياكل ولا بيشرب ولا بيشتغل ولا بيدخل حمام ولا بينام يبقى ال 30 جزء ياخدوا 15 ساعة والختمة التانية 15 ساعة يبقوا 30 ساعة واليوم كله 24 ساعة طب تيجي ازاي اصل انت قاعد تحسبها بالدقيقة والورقة والقلم ونسيت طب فين ربنا عرفت بقى موضوع الفلوس جالك منين وصلت لا لسه طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم القضية انك مش فاهم مش فاهم نفسك ومش فاهم الحياة اللي احنا عايشينها وده كان موضوع خطبة فهم الحياة هل احنا ناس فاهمين الحياة فهم عميق للحياة فعايشينها صح بالطبع لا وده كان مدخل الخطبة اللي بقول لو انت في اي مجتمع في اي تجمع انساني بشري ونظرت في وجوه الناس كده تلاقي في حزن دفين في كآبة تلاقي وجوه مهمومة صح كده اه تبص في وشوش الناس كده في ايه وقلت ان ده السر في كثرة الافلام الكوميدية والمسرحيات والنكت النهاردة كنت ماسك جرنان الاهرام يوم الجمعة نص الجرنان اعلانات عن بتاع اتصل برقم كذا تلاقي فيه مش عارف ايه يضحك واتصل بايه ك... عايزين يضحكوا الناس حس وبيزغزغوهم بمطاوي وبرضه الناس مش عايزه تضحك مش قادر ي... واللي بيضحك بيضحك كده لا ها ها ومن جوه الكدر والنكد والضنك اللي ربنا وصفه السبب ان احنا مش فاهمين الحياة مش فاهمينها وقعدت قلت بقى عشر حاجات لفهم الحياة منها قانون التغير ان الحياة لا تثبت على حال ده قانون من اصل خلقة الدنيا انها لازم تتغير مفيش حاجة ثابتة تلاقي كده الشجر البشر الارض السماء الهواء كل ده قانون ان ربنا خلق الحياة وبتتغير في كل ثانية ولذلك قال سبحانه كل يوم هو كل يوم هو في شأن فاللي ما يؤمنش بقانون التغير مطمئن للحياة فتخونه احوج ما يكون اليها شوف قانون التغير هقوله لك ببساطة ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كانت له دابة لا تسبق اسمها القصواء لا تسبق فجاء اعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على اصحاب النبي ايه ده ناقة النبي تتسبق ده بتاع النبي ازاي فقال رسول الله مراعاة لهذا القانون ها بفهم الناس قال أبى الله أن يرتفع شيء من الدنيا في الدنيا إلا وضعه وصلت طب صلي صلى الله عليه وسلم الرسول ما سألش لما ابن ابراهيم مات والشمس اتخسفت قال لهم لا لا لا لا دي ملهاش علاقة بدي لكن لما الناقة اتسبقت قال لهم العلاقة اهي ان الناقة دي دنيا الناقة دي ايه دنيا فلازم تتسبق ابى الله ان يرفع شيئا من الدنيا في الدنيا الا وضعه الا وضعه لازم يضعه لذلك تجد ان اللي فاهم دي لما يشوف حد عيلي وبعدين نزل تبقى الامور عادية فاذا سمعت بنيل الممالك او رأيت وقوع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الشاهد اللي انا بتكلم فيه ان الدنيا دي لما نفهمها هنعيشها صح حتة كمان في قضية فهم الحياة انه لا بد في هذه الحياة من اذى الخلق اللي يتصور دنيا والناس ما تأذيش يبقى مش فاهم الحياة يعني يقول لك انا كل الناس بتحبني او كل الناس بتخاف مني او كل الناس يعني عايزة تخدمني كلمة كل الناس يبقى غلطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى سمعه من الله شوف ربنا سبحانه وتعالى الناس مش بيأذوا الناس بس ده وصلوا لأذى الله سبحانه وتعالى أن يسمعوه الشرك به قال يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافي كريم سيدنا النبي ما صلى عليه كيف وصل أذى الخلق له وصل أذى الخلق ليه لدرجة ايه مش انه يتضرب او يتشتم او يتهان او يتكذب او يطرد لا لا لا ده المشكلة انهم يتهموه في عرضه واحب الناس اليه يقولوا ان زوجته زنت والامور تعدي عادي لانه فاهم الحياة ما تصلي عليه هو ده بقى فاهم الحياة اللي فاهم الحياة هيبقى مرتاح جدا وسعيد جدا لان هو فاهم ان هي دي الدنيا دي قوانين الهيه اللي مش فاهم الحياة عايش تعبان فلان ده انا ياما اكرمته ورعيته وعملت له ازاي يعمل كده لا ازاي يعمل كده انت غلطان هو كان لازم يعمل كده لو انت فاهم الشاهد لما تفهم الحياة هتفهم انك لا تقوم وحدك قال تعالى أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ربنا بيقول انه قائم على كل نفس بما كسبت كافر مسلم صغير كبير رجل امرأة ضعيف قوي فقير حقير ملك خدام اي نفس لا تفعل الا بحول الله وقوته فانت لا تقول الا ان ينطقك الله ولا تريد الا ان يخلق الله فيك إرادة الفعل وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو ده فهم الحياة عشان تبقى فاهم ان انت مش انت المتصرف المتسلط انت عبد انت عبد لست اكثر من هذا مملوك مقهور في يد قاهر جبار قلنا قبل كده ان انا ممكن احط المسدس في دماغك واقول لك اشرب انت مش عايز تشرب بس هخليك تشرب غصب عنك القاهر مش هيخليك تشرب غصب عنك لا هيخليك تريد انك تشرب فانا ممكن اقهرك على الفعل وانت لا تريده لكن الله يقهر ارادتك ان تريد ما يريد وصلت هي دي اللي احنا مش عارفين نعيشها بتحوش ليه عشان مفكر ان انت اللي قايم بنفسك انا ورايا ناس بوكلهم مسؤول عنهم احنا مش عارفين الزمن هيعمل ايه اه تعبتني قوي الكلمه دي في الريف بلد فلاحين خالص والراجل بنته راجعه الساعه 10 بالليل او 9 في الشتاء ليه يا عم الحاج يقول لك لا لازم تتعلم عشان يبقى في ايدها سلاح ياه من امتى الفكر ده يوصل لدماغ فلاح ان البنت تتعلم عشان يبقى في ايدها سلاح قلت له يمك كان سلاحها ايه وامها كانت حاصله على ايه ثانويه عامه ولا بكالوريوس ولا ليسانس من امتى كان ده السلاح يا عم في سلاح كبير كبير قوي اسمه التوكل على الله سمعت عن السلاح ده قبل كده طب عمرك استخدمته كذاب هنرجع للفتحة والتفسير وإياك نعبد وإياك نستعين عشان نقف الليلة دي مع كلمة الاستعانة الاستعانة أنا مش متصور بقالي كام يوم حجم المأساة في قضية إن إحنا بنعبد ربنا من غير ما نستعين بيه عايزين نقرأ جزئين قرآن ونقوم ركعتين قبل الفجر ونصوم اتنين وخميس والتلاتة البيض ونعمل منهج في طلب العلم ونعمل ونعمل وعمالين نخطط وننفذ ونمشي وما بنقولش يا رب هي دي المشكلة الكبيرة اذا سألت بقى عن سبب الفتور يبقى ممكن يكون ده السبب اذا سألت عن عدم الاخلاص يبقى ممكن يكون ده السبب اذا سألت عن عدم تحصيل الثمرة ثمرة العمل ده مش باينة في قلوبنا ولا في اعمالنا ولا في اقوالنا ولا في وجوهنا ليه ممكن يكون ده السبب اذا سألت عن عدم وجود نتيجة للعمل ممكن يكون ده السبب ان فعلا مفيش استعانة حقيقية من قلوبنا بربنا للدرجة اللي قالها الدعاء وما لنا ألا نتوكل على الله وقد وقد هدانا سبلنا الاستعانة وانت قايم تصلي ركعتين انت مستشعر الاستعانة دايما يسألني يا عم الشيخ انا بسرح في الصلاة اعمل ايه قول له تعمل كذا وكذا وكذا وكذا ويجتهد انه يعمل بس ما قالش يا رب ساعدني في الموضوع ده مفيش استعانة عشان كده اجمع العلماء على ان الخذلان ان يكلك الله الى نفسك وهعيد بس في كلمتين قصة الراجل اللي قال انا عملت رمضان كده انا عملت رمضان كده رمضان انا عملت رمضان عشرة على عشرة بعدها بيعيط لانه وقع في الزنا يقول انا مش سكتي ولا اعرف ازاي انا وقعت في الذنب ده قلت له لانك انت عملت انت عمال تقول انا عملت رمضان عملت عملت فربنا وكلك لنفسك فخذلت لما تبقى شايف نفسك ان انت اللي بتعمل وانت اللي بتقول وانت اللي هو شايف ان هو صام صح شايف هو شايف هو اللي صام صح واعتمر واعتكف وتصدق و هو بيقول انا ونسي ان اللي خلاه عمل كده مين واللي اعانه عليه الله نسي الموضوع ده فربنا سبحانه وتعالى حط له واحده في طريقه ما دام انت عملت وريني هتعمل ايه مع دي فضعف ووقع الشاهد اياك نعبد واياك نستعين عمرك ما هتقدر تعبد ربنا الا اذا استعنت بالله هفكركم بكلمه وقد تجد الرجل أعبد ما يكون أزهد ما يكون أطوع ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون لما تبقى أعبد وأطوع وأزهد بلا استعانة ليه؟ لأنه بقى عابد نفسه أنا طلعت عشر تلاف جنيه انا بنيت المسجد ده انا فاتح اربعين بيت انا بقوم الفجر بقالي عشرين سنة من غير ما حد يصحيني انا طيب ده انت لمين اللي بتعمله ده لمين ما هو لو كان بيعمله ربنا ما كانش يقدر يقول لا ما يقدرش يقول ربنا اكرمني انه يصحيني الفجر لسه الكلام ده انا سامعه من شوية اصل انا ما ينفعش يجي وقت الحج وانا هنا انا بحج بقالي خمسين سنة ولا اربعين سنة مش عارف انا طيب السنة اللي فاتت هو اللي بيحكي السنة اللي فاتت يوم 8 قالوا له الحق زوجتك مش عارف ايه فركب الطيارة ورجع يوم 8 ده هو اللي بيحكي دلوقتي لانه بيقول انا بقالي 40 سنة بحج فما تفرقش سنة لو راجل ده بتاع ربنا ما تتقالش كده ابدا صح ولا مش معايا آه. ابن القيم بيقول العبادة تجمع أصلين غاية الحب مع غاية الذل فمن كان في غاية الحب بلا ذل لم يكن عابدا لله ومن كان في غاية الذل ولكن بلا حب لم يكن عابدا لله لابد ان يبقى غاية الحب مع غاية الذل وخلي بالك اشتراط كلمة غاية قلناها المرة اللي فاتت دي ان يستولي حب الله على قلبك فيستنفي ده كل طاقة قلبك على الحب فلا يعود في قلبك طاقة لأن يحب أحدا أو شيئا إلا لله دي غاية الحب اتنين مع غاية غاية الذل ما في ناس بتحب ربنا اللي بيسموه العشق الالهي غاية الحب بس ما فيش ذل في تألي فعشان كده مش عباد وفي ناس في غاية الذل بس بدون حب ما يبقوش عباد لازم غاية الحب مع غاية الذل دي العبادة اياك نعبد وقعدنا فيها اظن حلقات طويلة النهاردة بقى الاستعانة تجمع اصلين يبقى العبادة اصلين غاية الحب مع مع غاية الذل الاستعانة بقى تجمع اصلين الثقة بالله والاعتماد عليه كثير من الناس واثق في الله لكن لا يعتمد عليه وكثير من الناس ايضا يعتمد على الله ولكن غير واثق فيه واقع وانا قلت لك بتحوش ليه انت بتحوش ليه فاقد احد الاصلين دول يا مش واثق فيه يا مش معتمد عليه قول لي ينفع يعني يبقى واحد واثق في واحد ما يعتمدش عليه اه اه ينفع احيانا تبقى واثق في انسان بس ما تعتمدش عليه ليه تبقى مستغني عنه مش بيحصل كده ها اه مستغني عنه مش عايزه دلوقتي فاللي دلوقتي شايل له مليون دولار وراكنهم كده دولك ها فده مش معتمد على الله لا ده معتمد اه على المليون اللي راكنه ده وده اللي الكلام اللي انا قلته لما قلت في التوحيد توحيد الحب والرجاء والخوف هل رجاءك في الله اقوى ولا رجاءك في القرشين اللي انت شايلهم لوقت زنقه رجاءك في الله اقوى ولا رجاءك في الكروت بتاع المعارف اللي انت بتظن انهم هيخدموك في وقت زنقه رجاءك اقوى في مين هو ده توحيد الرجاء بقى توحيد الرجاء اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك ألا ترجو شيئا أبدا وسبحان الله العظيم احيانا اللي انت واثق فيه ده هو اول من يخونك بتحصل كتير كتير وانت عشت امثله ان تبقى واثق جدا يا ده انا واثق فيه اكتر من نفسي وهو ده اللي يخونك فاحيانا تبقى واثق في انسان وما تعتمدش عليه واحيانا تبقى معتمد على انسان ولكن مش واثق فيه لانك مضطر تعتمد عليه مضطر تعتمد عليه مفيش غيره مع الله الاستعانة حاجتين اللي هما الثقة والاعتماد تبقى واثق فيه ومعتمد عليه والثقة والاعتماد مسألتين تقوى وتضعف يعني الثقة تعلى وتوطى تقوى وتضعف بتقولوا عليه ايه بتاع الصوت مش المهم يعني في زرار بيعلى ويوطى والاعتماد نفس الشيء احيانا في مواقف تلاقيك واثق في ربنا جدا معلش لا سيب الثقة دي شوية لا تلاقيه معتمد عليه فعلا بكليتك واحيانا تبقى معتمد على ربنا نص ونص ومش هينفع مع ربنا الا التمام تبقى واثق فيه تماما ومعتمد عليه تماما لكن نص نص احنا متفقين من الاول خالص ان اسمه ايه العزيز الغني عزيز لا يغالب وغني لا يحتاج الى احد فبيقول لك مية مية يا بلاش مش عايزك مش محتاج لك بناقص انت والبشر دول كلهم مش عايز منكم حاجة شوف ابن القيم بيقول ايه والاستعانة تجمع اصلين الثقة بالله والاعتماد عليه فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يكون مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به التوكل هو هذه الاستعانة الثقة والاعتماد فصارت الاستعانة بمعنى بمعنى التوكل ولذلك إذا قال الله إياك نعبد ها وإياك نستعين تجده في القرآن في ستة مواضع يذكر العبادة والتوكل فاعبده وتوكل عليه زي إياك نعبد وإياك نستعين قال في قول شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب عليه توكلت وإيه وإليه أنيب وقال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله اللهم اجعل القرآن العظيم دواء قلوبنا اللهم داوي به قلوبنا بلسم بلسم القرآن ده بلسم ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله أصل أحيانا بتبقى موجوع ومش قادر تتكلم طب تقول لمين وتشتكي لمين فالملك يقول لك ايه ولله غيب السماوات والأرض الغيب بتاعك ده عندي لا وبيطمنك قوي وإليه يرجع الأمر كله كله بتاعه وبعد كده لسه عايز تروح لدكتور نفساني وبعدين لسه بتدور على شيخ تقعد معاه تحكي له بتقول دور على صديق ولا حبيب بقى ده كله عايز تسافر تتفسح عشان تنسى ليه ما بتقولش يا رب احبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط ماده نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله